يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من تلك الحلقات التي نتناول فيها كتب منهج المتدبر الصغير بالشرح على مستوى الدراية مستوى مناسب للأباء والأمهات للمعلمين والمعلمات مستوى يعني خلينا نقول ان هو مستوى جماهيري إلى حد كبير مختلف شوية عن المستوى اللي بيتم تقديمه في داخل حلقات أكاديمية المتدبر الصغير أو أكاديمية بهجة للتعليم المعاون اللي احنا بنشرف على يعني تدريس المنهج فيها وإنتاج معلمات معتمدات يعني بيكون يعني في لون خاص من التأهيل هم بيخضعوا ليه طبعا الكلام ده مفيد لهم هم برضه لكن في الحقيقة احنا هذه النسخة الجماهيرية احنا قصدنا بيها الاباء والامهات اللي مش هيتمكنوا ان هم يكونوا التكوين بتاع المعلمين والمعلمات المختصات بهذا المنهج يعني برضو المعلمين والمعلمات في, في كل المؤسسات التعليمية اللي هم برضو مش هيتمكنوا من ان هم يتكونوا او يتأهلوا التأهيل الخاص بهذا الامر وبناء عليه احنا بدأنا بالوحدة الأولى من هذا المنهج أو المنهاج وهي وحدة الرسالة القرآنية وقلنا ساعتها ان هذه الوحدة هي بتتكون من تل... من ثلاث حلق من ثلاث حلقات و... والحقيقة الثلاث حلقات دي بيمثلها يعني خمسة كتب الثلاث حلقات الحلقة الأولى لبيب والتعامل النجيب ودي انتهينا من استعراضها الحمد لله والحلقة الثانية وهي غريب والتعامل العجيب ودي بفضل الله برضو انتهينا من استعراضها وشرعنا في الحلقة الثالثة اللي هي بتتكون من ثلاث كتب والحلقة الثالثة في الحقيقة هي لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب ودي بنتكلم فيها بقى عن الرسالة القرآنية وأركان الرسالة القرآنية بتفصيل والجزء الأول منها خصصناه للكلام عن المرسل سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماؤه حديث عن الله وقلنا الحقيقة إن هذا الجزء بالذات يعني هو هيخدمنا خدمة كبيرة جدا لأنه في الحقيقة هيقدم لنا ما نحتاج لتقديمه لأطفالنا وأبنائنا من معلومات عن الله سبحانه وبحمده يعني التعريف بالله لا إله إلا الله لعلها إن شاء الله تنضبط بهذه المعلومات لأن احنا قلنا إن الوحدة دي الوحدة دي وحدة الرسالة القرآنية لو بصنا لها كده نظرة عامة هنلاقيها بتدينا بتخدمنا في محورين المحور الأول محور المنهجيات منهجيات التعامل مع أي محتوى تعليمي سواء كان مسطور أو منظور وخصوصا القرآن الكريم والمحور الثاني بتديني معلومات المعلومات دي هي المعلومات الموست اسينشال يعني المعلومات يعني أساس الأساس الأساس أصل الأصول ماشي معلومات عن عن أركان الإسلام معلومات اللي, اللي تم اختصارها في سورة الفاتحة معلومات عن الله معلومات عن الرسول معلومات عن الرسالة نفسها واجب نتجاهها يعني حاجات الحقيقة في غاية الأهمية إني لأرجو من الله سبحانه وبحمده إن لو اللي من أبنائنا يدرس وحدة الرسالة القرآنية يكون توفر لديه من المنهجيات إن شاء الله ما يعينه على الاستقامة المنهجية إلى أن يلقى الله ويكون توفر ليه من المعلومات إن شاء الله المعلومات الأساسية اللي إن شاء الله رب العالمين هتكون زاد له في مسيره إلى الله سبحانه وبحمده وحينها يقبل على الوحي إن شاء الله يدعم ويتمم هذا الذي تعلمه وإن شاء الله تكون انطلاقة قوية أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بأن نستعمل في, في هذا الأمر لذلك إحنا في هذا العام أكدنا قوي على قضية إن إحنا زي عندنا كده حملة عالمية ماشي لتعليم أبناء المسلمين وحدة الرسالة القرآنية الحقيقة يمكن مهتمين بالأمر ده بشكل كبير ونسأل الله عز وجل أن يسدد مساعينا وإياكم وأن ييسر لنا الخير حيث كان طيب كنا الحقيقة في في الحلقة رقم ثلاثة بقى في جزءها الأول اللي هو بيتكلم عن المرسل بصورة أساسية كنا بدأنا كلام عن الله سبحانه وبحمده وقلنا كده كمخطط بسيط قوي ان الولد عايز يعرف من الله من هو الله ماشي من هو الله معلومات عن الله طيب وبعدين عملنا له مجموعتين من المعلومات مجموعه معلومات عامه عن الله سبحانه وبحمده وبرده ما اخترعناش ما حبيناش ان احنا برده ايه آه، نبتكر كده ونقول ايه طب ده حلو وده وحش وده كويس وده يعني حاشا ان احنا نقول على حاجه وحشه يعني بس اقصد ايه ما, ما تخيرناش يعني ما انتقناش دايما يعني قلنا في اشكال كب- اشكال منهجي كبير قوي وهو من ال- الانتقاء و- و- وال- والتفريط في الاستقراء يعني م- الحمد لله احنا بن- بننتهج الاستقراء مش مجرد الانتقاء آه، وحتى انتقائنا ما بننتقيش بنفسنا بننتقي ال- او بنخ- بنقدم ما قدمه الوحي فالمعلومات العامه دي احنا استقيناها بصوره اساسيه في من أعظم آيات وسور القرآن الكريم من السبع العظام تحديدا من آه، سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص تمام طيب بعد كده مجموعة معلومات خاصة والمعلومات الخاصة دي اشمعنى دي برضو قلنا لأن دي لما ربنا تكلم عن الرسالة القرآنية وتكلم عن إرسال القرآن وإنزاله وإرسال الرسل وغيرها وصف نفسه بالأوصاف الست دي الست مجموعات دي من الأسماء والصفات ست مجموعات مهمة جدا هي داعمة بشكل قوي جدا لمجموعة المعلومات العامة وداعمة بشكل قوي جدا للتعريف بالله سبحانه وبحمده بس هي كمان بقى استقرارها عند ال- الولد لا لا هي- هيفرق جامد جدا وأنا اتكلمت عن الكلام ده في الحلقة الماضية في الحلقة الماضية أنا عملت طواف سريع على الست مجموعات دي و... و... وحاولت ازود حضرتك كأب حضرتك كأم حضرتك كمعلم حضرتك كمعلمة حاولت ازود حضراتكم بمجموعة معلومات تساعدكم انتوا قبل ما تدخلوا العالم ده وانا طبعا اكدت على المساله دي جدا جدا جدا يعني ان احنا مش عايزين مش معنى ان انا مثلا الكلام ده هيتدرس في البيت او هيقوم بيه الاباء والامهات او هيقوم بيه بعض المعلمين والمعلمات اللي حتى عذرا ممكن ما يكونوش مختصين في ال- في الشريعه لكن ده مش معناه ان احنا ندخل الباب ده برضه احنا ما عندناش اي يعني معلومات آه، يعني كافيه ولذلك انا حريص دايما ان انا آه، يعني امد حضراتكم ب- بما اسميه المواد الاثرائيه المواد الاثرائيه يعني لما اقول لحضرتك او اقول لحضرتك في المحاضرات في عندنا ماده اثرائيه كذا كذا يبقى الماده الاثرائيه دي ما يتمش اهمالها لا ده احنا لازم نهتم بيها ونحاول نسعى عليه آم، زي ما قلنا كده مثلا لما جينا اتكلمنا عن شرح الفاتحه يعني ال- ال- المعلومات عن اللي اللي موجوده في الفاتحه واللي موجوده في ايه الكرسي واللي موجوده في خ- في في, في سوره الاخلاص وزودناكم ببعض المحاضرات اللي تساعدكم برضو ان شاء الله ان وعدكم باذن الله بيتم تجهيز آه، م- محاضرات قصيره خالص كده ان شاء الله في برضو تعريفنا احنا بالله آه، الرب سبحانه وبحمده بالعزيز بالحكيم بغيرها من الايه آه، من المعلومات الحقيقه اللي احنا محتاجينها عشان حتى لما نيجي ندرس ولادنا الحمد لله نكون واقفين على ارض صلبه وبفضل الله هو العرض يعني يعني عرض سهل يسير هيساعد حتى الاباء والامهات وزي ما قلنا ما ما فيهوش مجال للاراء والاختراعات لان كل ما يخص الرب الرب سبحانه وبحمده او ما يخص الرب سبحانه وبحمده احنا المفترض واجبنا تجاهه الفهم والاتباع مش الانشاء والاختراع والابتداع وبناء عليه المجال يعني مفيش مجال للانشاء والاختراع والابتداع يعني لكن عشان يكون احنا بس على واقفين على الارض صلبه ون- ونسير سيرا منضبطا فاحنا ساعدنا ساع- يعني ساعدنا حضراتكم بما نسميه المواد الاثريه. طيب آه هننطلق ان شاء الله بقى في اللي مكتوب في الكتاب اللي هنقوله لاولادنا احنا هنقول هنقول لاولادنا ايه خلاص فاول حاجه اول حاجه ب- في صفحه 25 آه هنكلمهم عن رب العالمين. طيب وقلنا طبعا احنا في نهاية الحلقة الماضية قلنا ان ال ال ال الست زوايا اللي هننظر منهم آه، للمعلومات عن الرب سبحانه المعلومات الخاصة عن الرب سبحانه وتعالى فيما يتعلق بال- بالرسالة والارسال والرسل وكده آه، قلنا ان الست زوايا دول في في يعني عرض واحد ثابت في كل الايه في كل زاوية بنتكلم عن المعنى العام وبعد كده بنتكلم عن بعض التفاصيل وبعد كده بنتكلم عن اقطاب القرآن الكريم هنشوف مع بعض دلوقتي ان شاء الله أولا رب العالمين حدثنا سبحانه عن نفسه في سورة الفاتحة فأخبرنا أنه رب العالمين ده اللي هنقوله لأولادنا هقول له حبيبي فاكر سورة الفاتحة احنا طبعا ده- ده دي نقطة ب- يعني بأكد عليها دايما في, في تعليم أطفالنا وهو الانتقال من البنية المعرفية ال- المعلومة للا معلوم فالولد عارف حاجة اطلع من اللي هو عارفه ده بقى الحاجة هو مش عارفها المهم ف آه، وده النبي صلى الله عليه وسلم استعمله كتير جدا زي مثلا يقول ان من الشجر شجره مثل مثل المؤمن لا يسقط ورقها هنا النبي انتقل من البنيه المعرفيه المعلومه اللي عندهم ان في بيئتهم هم عارفين النخل عشان يوصل حاجه مش معلومه بالنسبه له فيش- فيربط واقعيا بين آه، المعاني اللي يريدها من الثبات و- وال- وال- والاستقرار والصلاح ال- آه، في المؤمن واللي حاضر في ال- النخلة برضو آه، في في أوقات ك- اتكلم عن النحلة وقال مثل المؤمن مثل النحلة لا, لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا لا تكسر عدا وصف أو صف و- وزي ما قلنا يعني لو لو هنقول في في كلمة واحدة أكثر أسلوب استعماله النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم كان الربط الواقعي ما نسميه بالربط الواقعي ربط تلك المعاني المعنوية آه، المحسوسة بأمور مادية ملموسة موجودة في الواقع لأن زي ما قلنا مرة وتكررنا أن كل تلك المعاني الإيمانية لها شواهد واقعية حياتية وبناء عليه يعني احنا بنحب الت- في تعليم اي انسان او حتى في تعليم الطفل حتى لو بتعلم واحد مثلا عايز تكلم واحد وليكن عن حاجه مثلا متعلقه بالانترنت مثلا فانت تقول له عارف فاكر التليفونات زمان لما كنا بنعمل كذا اهو ده بقى كذا بس من غير سلك مثلا يعني لو انت عايز تتكلم مثلا عن التليفون المحمول تقول له إيه التليفون المحمول ده فاكر مش كان في آلة كده احنا بنتصل بيها مش عارف كذا كذا وكذا هو بس من غير سلك بقى تعرف تتحرك بيه في اي مكان فده طبيعي ان هو الانسان بينتقل من البنيه المعرفيه المعلومه لللا معلومه تمام مهم فاحنا دايما بن- ب- بنبقى فينا على ارض صلبه طبعا الفاتحه حولها ندندن منها ننطلق واليها نعود ولذلك فبنقول للولد ان ربنا في سوره الفاتحه حدثنا عن نفسه فاخبرنا انه رب العالمين وحدثنا عن نفسه في سوره الناس فاخبرنا انه رب الناس و- وأخبرنا سبحانه وبحمده في سورة أخرى اسمها سورة الأنعام أنه رب كل شيء يبقى كما لاحظتم بفضل الله احنا ما فيش معلومة هتبقى من راسنا من دماغنا مش اختراع يعني يبقى ربنا قال لنا في سورة نقول له حبيب ربنا قال لنا في سورة الفاتحة انه رب العالمين وقال لنا في سورة الناس انه رب الناس يعني انه رب العالمين انه رب الناس وقال لنا كمان في سورة اسمها سورة الأنعام انه رب كل شيء طيب هتقول لي بقى ماما او هتقول لي يا معلمه هتقول لي يا بابا ايه معنى كلمه رب يعني ايه رب بقى نقول للاطفال كلمه الرب يا احبابي تشير الى معان كثيره ابرزها اربعه يعني بتشير لمعاني كثيره ابرز تلك المعاني اربع معاني خلاص ايه الاربعه دي بقى طيب يا دكتور انت المره اللي فاتت قلت لي المصلح الملك المالك وقلت لي السيد المطاع ايوه صحيح هي هي بس احنا مع الطفل يعني يعني هن ايه ممكن ننهج النهج اللي احنا خدناه مع بعض المره اللي فاتت لان احنا الحقيقه لما كنا بن بنكلم بنكلم الطفل آه، كنا اما نسلك المسلك اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت لما عرفنا حضراتكم بالرب او اللي كنا بنشرحه في في سلسله حدثني عنك آه، ال- ال- ال- هي آه، اللي كنا بنتكلم فيها على على ضفاف انهار الربوبيه آه، او نسلك السبيل ده ان احنا نتكلم عن الخلق وال يعني سب- والملك وتدبير الامر يعني ممكن آه، نسلك السبيل ده ممكن نسلك السبيل ده ده موجود وده موجود يعني فاللي احنا نجده اقرب لينا لا باس به طيب فهنقول هنقول له احنا عايزين نعرف الولد فهنقول له آه، ان ربنا سبحانه وبحمده معنى كلمه رب هي بتحمل معاني كتير بس بس في ابرز اربع معاني اللي زي مثلا لما اتكلمنا عن الله كده قلنا معنى الله ايه تمام ابرز المعاني الاول ان الله عز وجل هو الخالق ده المعنى الاول اللي اللي هنكلمه عنه المعنى الثاني ان الله عز وجل هو الملك المالك المعنى الثالث ان الله هو المصلح والمربي والمدبر تمام كده المعنى الرابع ان الله هو المطاع السيد الامر طيب وبناء عليه لو لاحظنا كده هي هي يعني احنا مثلا المصلح دي جت رقم ثلاثة عادي ما كنا بنحطها رقم واحد الملك الملك في مكانها زي ما هي عادي طيب والملك الملك كان ما كان قلنا ان هو إن مالك خالق خدنا الخلق كده بدأنا بيه عشان هي مناسبة للطفل ان الطفل محتاج يعرف ده ابتداء عن ربنا خلاص طيب وباقي كده ال- قلنا كنا بنقول مالك مالك خ- آه، خالق آمر يعني مع الخلق والأمر فالامر حطيناه مع السيد المطاع يعني ال- ال- عشان برضو ده انسب للطفل شويه يمكن الطفل آه، فكره ان هو لان في النهايه التقسيمه دي كلها هي هدفها بس الترتيب والتيسير يبقى اما ان احنا هنقول ان الرب هو المصلح او الملك المالك والسيد المطاع لو لاحظتوا عندنا المعنى رقم ثلاثة هنا في الأطفال اللي هو ال- ال- المصلح المصلح المدبر كده الإصلاح بما فيه من تربية وتدبير ده هنا رقم ثلاثة أه وال- وال- والتاني كان الملك المالك موجود برضه هنا معانا رقم اثنين طيب و- والسيد المطاع موجود معانا هنا رقم أربعة بس لما كنا بنتكلم عن الملك المالك كنا بنحط مع الملك المالك ايه كنا بنحط ملك ونحط معاه الخلق والامر لما كنا حتى بنقول ان هو ملك سبحانه وبحمده ملك ملك بلا تمليك يعني ايه بلا تمليك يعني محدش ملكه زي مثلا واحد الشعب ملكه والده ملكه لا الرب سبحانه وبحمده اوجد مملوكاته من العدم اه وكنا بنقول ملك متصرف آمر ناهي في ملكه فاحنا خدنا بقى دول خدنا اللي هو الخلق ده اللي هو الإيجاد من العدم وخلنا المعنى رقم واحد عشان الطفل ابتداء أنا عايز يعرف دي يعني أنا قبل ما أقعد أقول له بقى إن ربنا هو اللي بيملك الحاجات دي وقبل ما أقول له بقى إن ربنا هو اللي اللي أمره نافذ فيها وقبل ما أقول له إن ربنا بيدبر شؤونها ابتداء لازم أقول له إن ربنا هو الإيه هو الخالق ولذلك شفنا إن العرض ده ربما يكون أنسب للطفل نحن نبدأ من الأول كده خالص رب العالمين يعني إيه رب العالمين يعني خلقهم أوجدهم من العدم طب وبعدين يا ماما بعد ما أوجدهم من العدم مش بس أوجدهم يا حبيبي كده وهم مع نفسهم لا لا لا لا ده له الملك والملك التامين ملك الجه والسلطان وقلنا ملك الايه ملك التصرف والامتنان لان هو كل كل كل حاجه في, في كونه ملكه كل اللي خلقه ده في كونه ملكه اه اه اه طب هو بقى بيسيبهم يعني بقى كده وبتاع زي بعض الملوك ولا بعض الامراء ولا مش عارف ولا ولا بعض الناس المسؤولين عن حاجات مثلا يملكوها وبيهملوها لا حبيبي لا ده المصلح المدبر المربي اه يا ماما طب تمام تمام وهم ما بقى كده براحتهم كده بقى وكل واحد عايش حياته لا لا لا حبيبي ده الرب هو السيد المطاع الامر فيهم فهي دي الفكرة الفكرة ان انا الولد بأسس معنى احط فوق معنى احط فوق معنى وبناء عليه احنا بالنسبة لنا ككبار ممكن يبقى احنا نقول المصلح او نقول المالك او لكن انا مع الطفل انا بيهمني التأسيس ولذلك دي كانت نقطة أثرناها كتير ولعلنا أشرنا إليها في الحلقات دي قبل كده برضو إن بعض الفضلاء بيتصور إن الطفل نعمل له تفسير نقول له كذا معناها كذا وخلصنا لا لا لا لا, لا. طفل محتاج بناء مفاهيمي زي واحد بيبني بالظبط يا جماعه الراجل اللي بيبني ده عارف هيحط ايه في الاساس وعارف هيحط ايه فوق وعارف هيحط ايه فوق وعارف انه هيحط دي فوقها دي فوقها دي بناء بناء يعني لازم دي تكون من فوق بناء المفاهيم عشان ورا المفاهيم دي هتيجي المهارات بناء التصورات عشان وراها تيجي التصرفات بناء الافكار عشان وراها تيجي الافعال بناء المعتقدات عشان وراها تيجي السلوكيات فهو بناء بناء فرق كبير جدا ما بين واحد يدخل غرفه يجي رامي فيها مجموعة أحجار ومجموعة مش عارف إيه وبين واحد يدخل لأ بيرتبها بقى يحطها يعني أنا مش معلش يعني مع احترامي مش م... مش إن أنا جيت في محيط مثلا محيط المحيط ده مثلا وليكن محيط مربع طول الضلع مثلا منه خمسة متر وجيت حطيت فيه شوية أحجار وحطيت فيه بتاع شكاير أسمنت وحطيت فيه مش عارف رمل وكذا يبقى أنا كده بنيت لأ طبعا لا ده ان الحاجات دي نفسها ثواني بقى الاحجار دي هتترتب ازاي وبعدين ال... هعمل ايه بالاسمنت ده انا هاخده ومش عارف اشتغل عليه واحطه على الرمل ده واجيب الميه اللي موجوده دي احطها وبعدين عملت منها كذا وبعدين ابدا ابنيه بقى واحده واحده كده هي دي القضيه الفارق ما بين حد بيبني الطفل معلوماتيا او مفاهيميا بيبني تصوراته بيبني افكاره بيبني معتقداته بيبني مفاهيمه وما بين واحد بياخد كل الحاجات دي ويجي حاططها وخلاص لا ده حاجات محطوطه بنظام كل حاجه هتجيب حاجه كل حاجه هتجيب حاجه ماشي وبناء عليه أه بوضح بس المساله دي انا لما اتكلمت بالنسبه لنا احنا ككبار اتكلمت بشكل معين لكن نيجي نتكلم في الاطفال لا هنطرح تساؤل الطفل يطرح التساؤل انا كاني بعرف و... لان هو الطفل ما يعرفش ربنا لسه اصلا هو بيعرف ربنا منين عنده عنده الايمان الفطري المعرفه الفطريه المفترض بقى من بيئتنا بياخد الايمان المكتسب او المعرفه المكتسبه وزي ما قلنا مرارا وتكررا قبل كده ان بيئتنا بتوقعه في اشكال كبير ان بيئتنا اصلا ممكن توصل توصل له تصور مشوه عن الرب سبحانه وبحمده ان بيئتنا ما تخدمش اللي احنا عايزين نقوله بالعكس ده ربما توقعنا في اشكال ولذلك ولذلك احنا كاننا بناسسه من الاول كان انت بتهد حاجه وتبنيها من الاول بقى يلا بالراحه كده بس ما بنهدش الحمد لله حاجه فيها خير فبنحاول زي ما قلنا دايما ندعم نرمم نتمم ندوم كده يعني بنحاول نشتغل في هذا الاطار وبناء عليه اول حاجه اول معلومه محتاج ابني يعرفها ان رب العالمين يعني اوجد كل العالمين من العدم كل شيء اوجده من العدم يعني م- م- م- قصدك يا ماما كده مثلا زي تصنيع الطياره لا حبيبي اللي صنع الطياره ده فيها حديد وفيها بلاستيك وفيها الح- ما وجدهاش من العدم يعني يعني ال- ال- ماما زي زي ما هو م- مثلا النجار ده عمل باب كده حبيبي ماشي النجار اللي عمل الباب ده الخشب جايبه منين مم، الخشب ده من الاشجار مين بقى اللي اوجد الشجره دي من العدم اه مين اللي اوجد الشجره من العدم صح اه فهمت يا ماما كل ده كده كان عدم الله أوجده من العدم السماوات والأرض و- وما فيها ومن فيها آه، الله سبحانه وبحمده أوجدها من العدم آه، خلق السماوات والأرض دي كلها أوجدها من العدم خالق يعني يعني م، الخلق والإيجاد من العدم لذلك ده مهم جدا بالنسبة لأطفالنا بقى عشان يقول له يقول له لا خالق إلا الله لا خالق إلا الله الله خالق كل شيء هيجي يقول لي يقول لي يا ماما طب طب ما هو مش مش احنا حتى ال English بنقول create و creation ونقول تخليق وبعدين بلاقيهم بيقولوا كلمه تخليق دي عادي في ال... لا حبيبي هم قصدهم على التخليق البشري يعني ايه يا ماما التخليق البشري هو التحويل من صوره لصوره انما ايجاد حاجه من العدم لا ماما طب هم بيقولوا ان هم استنسخوا ومش عارف ايه وكلام من ده كله استنسخوا عملوا ايه جابوا خليه والخليه دي برضه ما اوجدوش الخليه دي من العدم ما صنعوش خليل يعني حتى نقول له شوف حبيبي ربنا بيقول ايه يا ايها الناس الناس الخلق كلهم العالم كله يا ايها الناس ضرب مثل ضرب مثل فاستمعوا له ركز كده معايا بقى انتبه لي بقى ركز معايا كده استمع بأذن جارحتك استمع ب- بأذن قلبك ها استمع كده بقى استمع ركز ها يلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله اللي انتوا بتتكلموا عليهم من دون ربنا دول بقى سواء كانوا بقى ملوك أمراء علماء وزراء أيا كانوا مين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يخلقوا يوجدوا من العدم ذبابا آه ذبابا ولا ذبابة ال- الدبانة دي اه الدبانة دي الذبابة اللي انت شايفها دي الهاموشة الصغنونة دي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ماما بس انا سمعت شفت في التكنولوجيا انهم عملوا عمل ربك كلام واضح حبيبي يقول لن يخلقوا لن يوجدوا من العدم قول لهم بقى هاتوا انتم من العدم كده يقول لك بس العالم نجح انه يعمل ويودي عمل ايه عمل إيه العالم تطوراته عبارة عن إيه؟ عبارة عن استفادة مما سخره الله له قتل الإنسان ما أكفره استفادة مما سخره الله له ربنا سخر له الطاقة الشمسية انتفع بيها وبيطلع منها طاقة الشمس مش شمس الشمس مش موجودة سخر له المية مش عارف بتاع الأنهار يطلع منها كهرباء الرياح يطلع منها طاقه يطلع منها إيه مش عارف البتاع الحاجات اللي إيه نواتج تحلل مش عارف كائنات حيه وعضويه في الارض طلعت إيه، حاجه اسمها بترول خدها ب- انتفع بيها اشياء ربنا سخرها له وهداه ليه والا فلو ربنا ما سخرلوش ما يسرلوش ان هو يستفيد باشعه الشمس دي مش عارف يستفيد بيها اصلا يبقى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى سبحانه وبحمده والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو المهم فالشاهد إن هنا لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمعوا كلهم كده اجتمعوا اجتمعوا ها يلا اجتمعوا بقى يلا عشان كده طيب وإن يسلبهم الذباب شيئا يعني لو الذبابه دي وقفت على على دراع ده بقى اكتر واكفر واحد على الارض واكتر واحد بيقول لك انا مش محتاج ربنا في حاجه ومش ع- وقفت الذبابه دي على ايه على دراعه كده سلبته شيء سلبته شيء ربنا قال وان يسلبهم ذبابه شيئا شيئا نكر ها وان يسلبهم ذبابه شيئا لا يستنقذوه منه مش هيعرفوا يستنقذوا منه مش عارف ياخدوا منه تاني ضعف الطالب والمطلوب الطالب اللي هو الإنسان ده اللي عمال بيطلب الذبابة دي ضعيف والذبابة أضعف منه فالله سبحانه وبحمده لذلك قال بعدها ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وتبقى مهمة معانا في دي المهم الشاهد فكرة إيه إنه يفهم إن الخالق الخالق الذي أوجد كل أوجد كل شيء من العدم خالق ربنا خالق خلاق سبحانه وبحمده والخلاق العليم ماشي اللي اللي كان بعض الناس يسميه توحيد الخالقية توحيد الخالقية إن الرب خالق كل شيء أوجد كل شيء من العدم نقول له أنت النهاردة بت... بتقول لا ده, ده ماما ما أقدرش أزعل ماما ما أقدرش أزعل بابا ده هم سبب وجودي في الدنيا طب أنت ربنا سبب وجودك ووجود بابا ووجود ماما و... يعني أوجد كل ذلك من العدم يعني أي محسن ليك أي حد ليه فضل عليك الله هو المحسن الأول والمتفضل الأول سبحانه وبحمده أنه أوجد كل ذلك من العدم جل جلاله وتقدست أسماءه طيب تعال نشوف نقرأ احنا كاتبين إيه فاللي أقصده بس عشان من يعني احنا بنقول نقول له ده أوجد كل شيء من العدم سبحانه وبحمده اه وبعدين بقى أوجدهم يعني و... لا يملكهم يملكهم مش أوجدهم خلاص ملكه ملك تمين ملكه ملكوت مم. وبعدين يملكهم يعني وكده لا لا ده بيصلح شؤونهم ودبر يربي اه طب هم بقى كده مع نفسهم لا لا لا لا امر سيد مطاع امر ناهي فيه اقول لي مطاع مطاع ازاي ما لسه هنجيلها ان شاء الله بس يعني مطاع ازاي هنقول بقى بعد كده ان شاء الله ولذلك يعني ده لعله يكون ترتيب مناسب للطفل وحتى مناسب للكبير يعني بس احنا بنقول عشان احنا انطلقنا من المعنى اللغوي وحاولنا نشوف وجوده في المعنى الشرعي المهم طيب هنشوف بقى احنا كاتبين ايه للولد فالله يا احبابي هو الخالق الذي اوجدنا واوجد كل شيء من العدم الله هو الخالق الذي اوجدنا واوجد كل شيء من العدم يبقى ليه اوجدني بقول اوجد كل شيء لان برضه انا عايز الطفل دايما يحس بانا انا الكلام ده يخصني انا بيحصل لي كذا الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدنا واوجد كل شيء من العدم واخبرنا سبحانه انه خلق كل شيء خلق كل شيء طبعا وهو على كل شيء وكيل بس دي عشان المعاني هتيجي بعد كده بس احنا قلنا هنا وقال سبحان سبحانه عن نفسه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل آه خالق كل شيء خلقه وتركه لا لا لا وتكفل بأمره وتكفل بأمره ما جاش ربنا بقى قال لي ايه فلان بقول لك ايه كنا مثلا مزنوقين في شويه بروتين ابقى سوق شويه بروتين من عندك عشان نخلق مش عارف ايه شوف لنا شويه نيتروجين عشان عايزين نعمل شويه خلايا عضويه في مش عارف مش التماسيح عندنا ازمه في صناعه التماسيح ولا شوف لنا شويه مش عارف الناس يعني اللي عارفه في ال في في, الحي... في البيولوجيا يعني او البيولوجي عارفين يعني الحاجات دي او في علم الاحياء عارفين الكلام ده كويس يعني ما ما, ما شفناش ربنا عز وجل ايه مثلا جاء لحد عايزين كذا ولا مش عارف كذا ولا هو على كل شيء وكيل سبحانه وبحمده الامر من اوله لاخره بكل ما فيه سبحان الله شوف ما احنا قلنا في في المره الماضيه هو سبحانه وبحمده صمد صمد صمد لا يحتاج لاحد يحتاج اليه كل احد قيوم سبحانه وبحمده مهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل طبعا في له مقاليد السماوات والارض سبحانه وبحمده بس احنا هنا عايزين نركز مع الاطفال بالذات عايزين نركز ايه ممكن احنا معانا ككبار لو لاحظتوا لما كنا بنشرح في حدثني عنك كنا بن بن بنجيب الايه ونستعرض كل ما فيها واللي حواليها بس مع الطفل بنحاول نركز قوي في ما احنا بنتكلم فيه عشان دماغه ما تروحش اماكن ثانيه المهم وأمرنا ربنا أن نعلن ذلك للعالم كله بكل فخر واعتزاز يبقى ربنا سبحانه وبحمده هو اللي أخبرنا عن نفسه كده أنا عايز أرسخ في وجدان الولد فكرة إن هو المعلومة عن الله اللي ما تجيش من الله أو من رسول الله يبقى ملهاش معنى عنده اه بس الاستقامه المنهجيه دي بالنسبه لي اهم من من من مجرد يعني كلام وخلاص ومعلومه وعدت ان الولد يترسخ لديه في المنهاج عمليا بقى ان طالما بنتكلم عن الله يبقى المعلومه عن الله دي تيجي منين يا اما من الله يا اما من رسول الله واللي من عند رسول الله برضه من عند الله برضه انه ليس احد اعلم بالله من الله وان احنا وان المساله مساله نقليه مش مساله عقليه مش معنى انها مش مساله عقليه يعني ال- يعني مش موافقه للعقل لا موافقه للعقل بس اقصد العقل ما يس- ما يقدرش يستقل باختراعها يعني يقدر العقل كده يقعد النهارده كده هنقول ايه الرب ممكن نسمي الرب كذا ممكن نصف الرب على اي اساس ما ربنا قال ولا يحيطون به علما على اي اساس ده انا شخصيا لو واحد جه كده يعني قاعد مع نفسه كده وحب ايه يقول لي على فكره ممكن نصف الدكتور ده بكذا ممكن بقول له على اي اعتبار انت حضرتك تعرفني حضرتك اتعاملت معايا قبل كده حضرتك شفتني ده انت انا حضرتك بتسمع مجرد سماع عني المهم لا لا لا لا, لا مدحا ولا قدحا تمام و- ولذلك ولذلك في الحقيقه يمكن هي حته على الهامش كده بس يعني الكلمه ال- الشهيره اللي بن- بنقولها دايما ماثوره عن بعض السلف ان هو يعني اذا عرفت نفسك فلا يضرك فلا يضرك ما قيل فيك وكنا بنضيف لها لا مدحا ولا قدحا اللي هو فكره انت ما ايه ما يغركش ان فلان يقول فيك ويقول فيك ويقول فيك ويقول فيك يعني ما هو انت مجرد ان حد بيتابع محاضراتك او بيشوف لك بعض كتب ممكن يقول العالم العلامه الفهيم الفهامه حسنه الايام ومش عارف بدل الزمان بس كلام حلو يعني كلام كويس واحنا يعني بن يعني ايه آه، في في العاده يعني متعودين إن- إن يعني نبالغ كده الواحد بيشوف حاجات فيها مبالغات آه، كبيره ورهيبه يعني مش مش المشكلة الأولى أو المشكلة الأكبر إن حد يبالغ في حد. المشكلة اللي أكبر من كده إن المبالغ فيه هو نفسه يصدق المبالغة يعني. هو نفسه يصدق المبالغة. ف ولذلك إذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك مدحا. لما حد يبالغ فيك ما يضركش. ولا قدحا برضه لما حد يبالغ في قدحك ويبالغ في في ظلمك برضه ما ما يهمكش إلى حد كبير. طيب نرجع تاني فبنقول احنا عايزين نرسخ عند الولد منهجيه ممكن الولد يطرح كده سؤال في راسه كده يقول يا ماما هو احنا المعلومات اللي هو اللي بتقولها لي عن ربنا دي او احنا معلوماتنا عن ربنا بنجيبها منين نقول له حبيبي المعلومات دي ملهاش الا مصدر واحد فقط الله وحده سبحانه وبحمده شفت بقى ربنا كريم ازاي ان هو ما, ما يعني ما تركناش نعاني ان احنا ازاي بقى نستنبط ونك يعني أخبرنا عن نفسه بما نحتاج إليه فما ما عندناش مصدر إلا الوحي إلا النقل العقل دوره يفهم الفهم بقى والاتباع مش الإنشاء والإيه والاختراع والابتداع أنا ينشئ ويخترع في إيه أنا ه- يعني مثلا النهاردة لما هستنتج هستنتج في ضوء معطيات قدامي كل حاجة لا دي حاجة ما يعني أنا لو قلت لواحد دلوقتي بقول لك إيه بقول لك إيه حاول كده تصف لي الحديقة اللي موجودة في شمال كاليفورنيا بجوار المدرسة اللي هناك اه هو في حديقة في شمال كاليفورنيا اه موجودة موجودة اه موجودة ايه على الخريطة ايه موجودة واسمها كذا وعنها المعلومات الفلانية تصفها لي بقى يا عم اوصف لك ايه انا اصلا انا مش شفتهاش ممكن ما تكونش موجود لا موجوده اقول لك انها موجوده اه موجوده طيب خلاص ماشي بس انا انا ما ما شفتهاش انا مش عارف يعني لا يبقى انا بهرج يبقى تخرصات لما انا اقعد اتكلم هي نفس القصه ربنا موجود قطعا موجود فيا عجبا كيف يوصل اله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايات تدل على انه الواحد وده قضيه منتهيه بس احنا كما اخبر الله ولا يحيطون به علما لو قلت لواحد ايه بقول لك ايه بص كده على السماء قول لي بقى كده وكده اتساع انا ما احطش بيها عشان اقدر اقول لك هي موجوده موجوده متشافه متشافه وصلني منها حاجات وصلني منها حاجات مهم يعني الشاهد فدي نقطه منهجيه مهمه عايزين نرسخها دايما ان نقول للولد حبيبي احنا ليس احد اعلم بالله من الله فاحنا مصدرنا الوحيد للتعرف على الله سبحانه وبحمده هو من خلال ايه كلام رسول الله صلى من خلال كلام الله عز وجل ماشي او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم اللي برضه ربنا اوحى بيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما مفيش حاجه اسمها واحد يقعد مع نفسه كده يخترع حاجه تخص ربنا طيب وأمرنا ربنا أن نعلن ذلك للعالم كله بكل فخر واعتزاز فقال تعالى قل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وبحمده قل قل يعني نقول لابننا نقول له ربنا أمرنا نعلن ده للعالم كله بكل فخر واعتزاز نقول ايه للعالم كله الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء مش خلق لا خالقه زي ما قلنا قبل كده احنا واقفين مع الايه دي الله خالقه مش خلق كل شيء لا ان عمليه الخلق دي عمليه ما بتنتهيش متجدده ايه ده يعني هو ماما اه طبعا متجدده انت انت نفسك بيخلق فيك حاجات كل ثانيه تقريبا انت نفسك كبني ادم بيخلق فيك حاجات كل ثانيه انت عندك الخلايا بتاعت جلدك دي بتسقط ويخلق غيرها وتسقط ويخلق غيرها خلايا مش عارف فين خلايا فين كل كل- كلنا كده على طول يعني الله خالق كل شيء وهو على كل وهو على وهو الواحد القهار سبحانه وبحمده الله خالق كل شيء وهو الواحد الواحد ليس له ثاني القهار اللي كل شيء خاضع له سبحانه وبحمده الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء إيه المطلوب فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل سبحانه وبحمده وقال جل جلاله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون تمام احنا كده بنأكد له بس على نقطة ايه ان احنا الله سبحانه وبحمده آه، طلب مننا ان احنا ب- بكل فخر واعتزاز نعلن للعالم كله ان الله خالق كل شيء ولذلك ده سؤال يعني فعلا يعني يا جماعه ده ده فعلا من أ- من أق- من اقصر الطرق اللي, اللي نعرف بها ابننا بالله اه والله اللي هو آه، حتى يمكن ال- يعني ال- ما ما طرحه الله في سوره ال- الطور لما قال ام خلقوا من غير شيء طب انتوا جيتوا كده من غير حاجه كده ما- مع نفسكم حصل ده قبل كده شفتوا ان ان مثلا آه، س- سالنا حد مثلا قلنا له هو آه، ال- الرمود ده مثلا اتعمل ازاي قال اسكت بقى ده كان في مش عارف ماده كذا اتحولت لكذا واتحطت واتسخنت وعملت مش عارف بلاستيك وبعدين اتشكلت وجت حط عليها كذا واتحط جواها حته نحاس كذا واتحط كذا وجت عمل بقى الريموت حط جوه حجره اكيد يعني اكيد اي انسان عاقل عاقل في مسحه عقل في راسه هيقول لا لا آه، ده أك- اكيد ال- ال- ال- الموجود ده ليه موجد ماشي ال- ال- المصنوع ده ليه صانع يعني حتى الرجل ال- الاعرابي ل- لما كان يقول آه، ان ان ان البعره تدل على البعير يعني في في بعره موجوده هنا عذرا آه، اعزكم الله عزكم الله آه، ال- الروث بتاع ال- ال- الماعز ده او الخروف اللي معدي قال ان البعره لا تدل على البعير في بعير ما كان هنا وان اثر السير لا يدل على المسير يعني انا في صحراء كده وساعه شاسعه مش عارف ايه مش حد بيروح خالص وبعدين هنا موطن اقدام اكيد في حد مشي هنا يعني مش هقول الرمال تجمعت وسابت فراغ فيها كده يعني وإن أثر السير لا يدل على المسير فسماء ذات أبراج السماء دي باللي فيها من النجوم والكواكب و- وأرض ذات فجاج الأرض دي والفجاج اللي فيها الأنهار والبحار والأودية وال- والجبال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير سبحانه وبحمده يبقى يبقى أم خلقوا من غير شيء جاي كده؟ لا أم، حبيبي انت كده اتخلقت كده؟ لا في حد خلق هيقول لي بابا وماما مين اللي خلق بابا وماما؟ عمل ايه بابا وماما في خلقك؟ ولا اي حاجه أم هم الخالقون خلاص يمكن انت اللي خلقت خلينا بنتكلم عليك انت كده انت خلقت من غير شيء؟ لا لا أم، اكيد في هذا طيب آه، انت اللي خلقت نفسك؟ لا ما يقدرش يقول انا اللي خلقت نفسي لان هنقول له انت وعيت على الدنيا امتى يقول مثلا من عشر سنين طب قبل العشر سنين دي كان بيحصل ايه في الدنيا انت انت نفسك وانت كنت موجود اصلا عشان تخلق نفسك اه صح طب خلاص سيبنا منك انت بقى ام خلقوا السماوات والارض طب سيبنا منك انت بقى انت مخلوق صغنون خالص في الكون اهو انت بقى انت سيبنا منك خالص بلاش ال... سيب سيب ايات الانفس دي روح لايات الافاق مين اللي خلق السماوات والارض دي الشمس والقمر والنجوم والكواكب بحر والأنهار والجبال وال... مين مين والأشجار والنباتات مين اللي خلق كل الكلام ده مين آه حاجة حاجة حاجة مهمة جدا يعني مين بقى اللي مين مين اللي خلق ده كله أكيد في حد خلقه ولذلك ولذلك من أقوى الأشياء من أقوى الأشياء في في إثبات الوجود الإيجاد من العدم تاني من أقوى الأشياء في إثبات الوجود الإيجاد إزاي يعني من أقوى الأشياء في إثبات وجود الرب سبحانه وبحمده إيجاد الرب سبحانه وبحمده للمخلوقات من العدم مين الولد بفطرته السليمه بقى ما هيقولش فلان وفلان ولذلك من اكتر الحاجات اللي بتشد ولادنا قوي وتبهرهم قوي ان الخلق ده الايجاد من العدم واكتر معلومه بتلزق في اذهان ابنائنا عن ربنا انا جربت في مره كده كنت مع اولادي في مكان ما يعني الواحد مقصر ربنا يعفو عننا بس كانت مره كده ايه حبيت اساله كان ساعتها عبد الملك مش فاكر كان حوالي خمس سنوات تقريبا او ست سنوات او مش فاكر كان كان سنه صغير وعائشه وخديجه برضه ما كانت كانت 10 سنوات 11 سنه كده وكان عندي عائشه برضه اصغر شويه محمد كان صغير خالص فما سالتش المهم فانا الحقيقه حبيت اسالهم مين هو ربنا كلمني عن ربنا المفاجاه ان هم تقريبا الثلاثه على ما اذكر يعني او اول حاجه كانوا بيتكلموا فيها دايما ان ربنا اللي خلقنا اللي خلق كل حاجه ولذلك سبحانه حتى في سوره الملك الذي خلق الموت والحياه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الذي خلق بل اول كلمات سمعها البشر من من ال من من هذا الوحي العظيم الخاتم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك من الذي خلق خلق خلق الإنسان من علق يبقى ربك الذي خلق الرب الذي خلق يمكن ده السبب احنا قدمنا ده فيما يخص الطفل ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق اول معلومه واهم معلومه محتاج يعرفها الأول. اهو شفت باكد على فكره ايه ما بنخترعش ما بنجيبش من عندنا ما بنقولش من دماغنا لا احنا يعني مسترشدين بالوحي بفضل الله سبحانه وبحمده فاول معلومه محتاج يعرفها انسان بيتاسس ايمانيا بيتاسس مفاهيميا عن الرب سبحانه وبحمده ان الرب الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يعني على طول حضر الرب الذي خلق ولذلك سبحان ربي أنا برضو كنت بتساءل كده لكن بالتجربة العملية لما جربتها وتسأل الطفل لو حدث عن الله وعرف عن ربنا هتلاقي الطفل عرف عن ربنا ان هو بيرزقنا وانه بيكرمنا وانه مش عارف سميع وانه عليم وانه لطيف وانه خبير عرف حاجات كتير قوي وانا في الحقيقه في ساعتها اولادي كانوا عارفين كتير عن ربنا الحمد لله يعني كانوا مثلا لهم وقت في المتدبر ويعني والحمد لله عارفين حاجات كتير عن ربنا وكانوا درسوا ايات كتير وصور كتير وسمعوا حديث كتير يعني لكن لما يجوا يكلموني عن ربنا اول حاجه يقولوها هم كده اختيارا كده مع نفسهم مين ربنا اللي خلقنا واقول له حبيبي يعني ايه خلقنا اقول لها حبيبتي يعني ايه خلقنا تقول لي اوجدنا من العدم لدرجه ان اقعد اسال عن حاجات تانية وكان بالنسبه لهم كفايه قوي ان ربنا خلقنا يعني اوجدنا من العدم وكل حاجه حلوه فهي منه وحده سبحانه وبحمده وكل حاجه جميله منه وحده سبحانه وبحمده ولذلك بقى اللقطه التانية المهمه ايه مش فكره ان ربنا خلق لا فكره تبارك الله احسن الخالقين أحسن الخالقين أكمل وأجمل خلق ولذلك دايما بأكد على النقطة دي مش نقطة إن ابني يعرف إن ربنا خلق لا لا لا, لا. يوحد الله خالقا يدرك أن ليس كمثله خالق م? يؤمن بالسمات المميزة لخلق الله سبحانه وبحمده مظاهر تفرد الرب سبحانه وبحمده بالخلق ابتداء كده لما نبص كده على ايه على الكم الكم كل شيء خالق كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء نبص بقى للكيف بقى آه. الذي أحسن كل شيء خلقه الله أكبر أحسن صنع الله الذي هي هي دي أتقن الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن الخالقين أكمله وأجمله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أه؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وبحمده فمن ناحية الكم ومن ناحية الكيف نشوف بقى الخلق لا أكمله وأجمله في الكمال وفي الجمال سبحان الله تبص على الإنسان ده كده سبحان الله يعني لولا ضيق المقدس لفصلنا في ذلك تفصيلا أصلناه تأصيلا طيب نروح بقى للنطاقات النطاقات بقى الزمنية يعني بيخلق في وقته وبعد كده المصنع باظ ولا حاشا سبحانه وبحمده النطاقات المكانية يخلق في مكان ومكان تاني يخلق سماوات أرض النطاقات الميدانية فأنهي ميدان بالضبط بقى الخلق في ميدان بس الإنسان في, مش في ميدان مش عارف المادة مش ميدان كل حاجة الإنسانية مين يعني بإنسان كل حاجة كل حاجة وبقى نروح نشوف بقى إيه الاقترانات بقى مش خلق وخلاص لا لا لا خالق عليم اهو شوف خ... هنا خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل خالق كل شيء هو الواحد القهار مش هقول لكم يعني هاتوا حاجات اقول خليها مع اللي في الايات خالق كل شيء ماشي لا اله الا هو رب خالق سبحانه وبحمده و... و... ولذلك كنا بنقول ان ان من اعظم السمات المميزه لخلق الرب اللي هو ايجاد من العدم انه ايجاد مع اعداد مع امداد ايجاد مع اعداد مع امداد اه دي مهمه قوي انه مش اوجد وساب لا اوجد واعد وامد ايجاد مع اعداد ومع امداد الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فالكلام ده مهم جدا عشان ابنائنا يدركوا السمات المميزه لخلق الرب سبحانه وبحمده وان ربنا مش ليس ليس كمثله خالق واحسن الخالقين سبحانه وبحمده وقلنا طب ما هو ربنا بيقول خالقين هم الخلق بقى اللي هو عند البشر اللي هو التحويل من صوره الى ايه؟ الى صوره انما الايجاد من العدم هذا اختص الله وحده به سبحانه وبحمده. طيب عشان كده بنقول في صفحة 27 بقى في النص كده ولقد عرف الله نفسه كرب بأنه الذي خلق وذلك في أول ما أرسله للبشرية من القرآن فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا اقرأ باسم ربك الذي خلق والآية دي فيها أمر واضح وصريح إن أبنائنا بل إحنا محتاجين لان احنا نقرا في ميدان الخالقيه يعني ايه يعني فاكرين لما قلنا اقرا دي مش معناها اقرا واكتب زي ما الناس متصوره والا كان النبي بعدها يتعلم القرايه والكتاب بلاش كان يعلم الصحابه القرايه والكتاب وقلنا العرب تقول تقرأ الرجل أي تفقه ورجل قارئ أي ناسك اقرأ دي يعني اعلم واعمل ماشي اقرأ دي العرب بتطلقها في كده وقلنا في القراءة البصرية والقراءة البصيرية فأكدنا على الكلام ده واحنا بنتكلم في حدثني عنك فاقرأ طيب قلنا المقروء ايه ايه المقروء يبقى اقرأ عرفناه خلاص امر منهاجي اقرأ اعلم اعمل افهم تفكر ماشي اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك مستعينا بربك ده معنى واقرأ باسم ربك يعني اقرأ ميدان القراءة عندك حاجتين حاجة تخص الرحمن وحاجة تخص الإنسان اللي هو المقروء يعني ايه اللي يخص الرحمن بقى الربوبية أسماء الرب الرب ما يتعلق الرب سبحانه بحمده وإيه أول حاجة فيما يخص الرب الذي خلق وإيه أول حاجة خلق الإنسان خلق الإنسان من علق ولذلك لما حابين نرتب بقى التعريف للطفل اهو يبقى من من الزاويه دي ده اول مقروء عشان كده احنا بدانا بالكلام عن الله سبحانه وتعالى واخترنا السبع العظام في البدء بيها عشان فيها الكلام ده اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق خلاص يبقى في قراءه تخص مين تخص الرحمن باسم ربك ما اسماء الرب سبحانه وبحمده الرب اسماء الرب واولى طبعا الرب وفي الربوبيه الخلق بالذات ابدا بالخلق الذي خلق اه تمام ده فيما يخص الرحمن فيما يخص الانسان يبقى ده ميدان اهو ميدان ميدان قراءه فيما يخص الرحمن وفي ميدان قراءه فيما يخص الانسان ايه بقى يخص الانسان ايه اللي يخص الانسان خلقه ايجاده واعداده وامداده خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ايجاده واعداده وامداده ولذلك ده يعني من أوائل الأشياء وأنا آمل آمل إحنا عندنا طبعا محور كده ماشيين فيه اسمه محور التفكر وخصوصا مع الوحدة بتاعة لبيب بالذات يعني فآمل إن التفكر يبقى مركز في الحتة دي مركز في الإنسان في خلق الإنسان حاجة أهو اللي قريبة منه ونعمل حاجات في في العين في الأذن في كيف يتم الإبصار وكيف يتم السمع والكلام والنطق والحاجات دي حاجات قريبة منه اهو يعني انسان سبحان الله زي ما قلنا الطفل ده لما يبص كده يتخيل يشوف عينه دي والابهار اللي فيها في الرؤيه والاذن والابهار اللي فيها في السمع والكلى والقلب والكلام ده كله ده كافي من ما تقعدش بقى تقول له لو فلان يقول له مهما حد يقول له ولا ما يقولوش ولذلك ده ميدان مهم جدا يعني اوصي الاباء والامهات بيه واوصي اخواننا المعلمين والمعلمات بيه واخواتنا المعلمات بيه واوصي الفضلاء والفضلات حتى عندنا في مؤسساتنا بيه مسألة إن الأمثلة نركز على إيه؟ على خلق الإنسان ده في الأول ده في الأول نركز على خلق الإنسان يعني ما يخص خلق الإنسان ويا سلام بقى لما الكلام ده يطلع من الوحي ولذلك حد يقول لي الله ينور عليك يا دكتور والله ما انا بقول كده برضه يا جماعه بقول ان احنا اول حاجتين عايزين نعرفه بالرحمن نعرفه بالانسان تمام طب حلو قوي ودول بقى نجيبهم منين سهل قوي تعالى بقى نشوف نقول له يا عم ربنا بقى نقول له ايه ولا نقول له ايه ولا نقول له ايه لا تقول له ولا ما تقولش ولا تخترع ولا تبتدع لو سمحت full stop الكلام ده موجود فين موجود في اقرا ما في القران ده انا اقرا اقرا اقرا عمليه القراءه دي عايز مقروء بقى مفيش مقروء اكمل من القران اسمه قران قران على صيغه فعلان فعلان يعني يعني هو هو اعظم اعظم أعظم مصدر للقراءة اللي أنت تريدها القراءة البصيرية دي القراءة العلمية العملية أعظم مصدر لكده هتجد هتجد فيه المنهجيات وتجد فيه المعلومات تجد فيه كل اللي أنت عايزه ولذلك كل ما عليك تشوف ما يخص الرحمن وتشوف ما يخص الإنسان ولذلك احنا حتى في كتابنا رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن للكبار ساعتها قلنا ان اول مرحله في الرحله دي وده كتاب مهم والله اوصي الناس بيه كانت عنوانها حاجه الانسان للقران وقلنا حاجه الانسان للقران قلنا في بابين مهمين جدا الباب الاول تعريف الانسان بالرحمن حدثني عنك والثاني تعريف الانسان بنفسه كانسان حدثني عني يا سلام وبناء عليه بقى لو تعاملنا بالمنهاج القرائي ده منهاج التفكر ده من المنهاج ده منهج العلم العملي مع, مع, مع المعلومات اللي عن الرحمن والمعلومات اللي عن الإنسان خلاص على كده ولذلك يعني بت... عايز تقول يا دكتور عايز أقول ببساطة المعلومات اللي عن ربنا احنا كفيناكم إياها موجودة هنا موجودة في السبع العظام ويقرأها بقى نتابع الأحكام اللي احنا قلنا ده طب المعلومات اللي على الإنسان بقى يا دكتور أجيبها منين هتلاقيها برضه في القرآن الإنسان في القرآن مين الإنسان؟ الإنسان ده لما نتأمل فيما يخص في القرآن في حاجات تخص إنسان الأبدان وحاجات تخص إنسان الإيمان الكلام ده خطير ومهم قوي عشان نصيحة عشان برضو يا ريت يكون في كده مشروع كده ناس شغالة عليه الإنسان ده ما يخص في القرآن ماشي في حاجات تخص إنسان الإيمان وحاجات تخص إنسان الأبدان الحاجات اللي تخص إنسان الإيمان إحنا جبناها جبنا أبرزها في كتاب رحلة اكتشاف ما يقدم لنا القرآن بتاع الكبار إن الإنسان أصلا هلوع جزوع منوع حاجات كده في صفاته الأصلية اللي هو محتاج يتطهر منها والحاجات دي برضو دي, دي هي نقاط ضعف وهي في نفس الوقت ممكن تبقى نقاط قوة تهديدات وممكن تبقى فرص طيب نروح للجانب الآخر الإنسان بقى هو من ناحية إنسان الإيمان من ناحية إنسان الأبدان بقى الإنسان الأبدان ده في إيه؟ ربنا خلق فيه السمع والأبصار والأفئدة في النوم في الطعام والشراب كل ما يخصه من ناحية الأبدان ولذلك يعني كتير من الناس لما اتكلمت عن الإنسان ما انتبهوش للقطة دي إنسان الإيمان كل ما يخص إنسان الإيمان بقى زي ما قلنا كده إن هو هلوع جزوع منوع مش عارف إيه وممكن نلحق بها الوجدان الإنسان من الناحية الإيمانية أو الوجدانية إنما بقى الإنسان من الناحية البدنية ده بقى محتاج برضو وأنا يعني نصيحة لإخواننا وأخ... الأطباء وأخواتنا الطبيبات بس المهتمين بدراسة الإنسان من ناحية الأبدان ده مجالكم بقى لا تسألوا عنه ودي نصيحة يعني وإحنا عندنا الحمد لله في المشروع كتير يعني من المنتسبين إليه أطباء وطبيبات يعني فيا ريت ده يتجمع كده يتجمع ويبدأ يعد في حلقات تفكرية للولد للطفل لابنك لبنتك لأبناء المسلمين يعني ناخد الخط ده كده يعني ويا ريت حتى سامعني دلوقتي اخواننا واخواتنا في اكاديميه المدبر الصغير واكاديميه بهجه ان يتاخد ما يخص انسان الابدان في القران يتاخد كده سمعه بصره ناصيته كل حاجه موجود موجود يعني موجود يتم تجميعه وبعدين ناخده بقى ونتفكر فيه بمنهاج التفكر في الحقائق ايثار الحقائق على الدقائق والاصول على التفاصيل والمنهجات على احد المعلومات ونعرف أطفالنا بيه يعرف هو كده بس يعرف اللي هو الحقائق اللي حاضرة في العلم النهاردة بس ده ده كفيل وكافي بأنه يخلص حاجات كتير إن ربنا أوجد كل ذلك من العدم أنا ما بقولش لحضرتك كلمه عن التدبير بقى هم؟ أنا بقول لك بس كلمه على الإيه؟ على الإيجاد من العدم الإيجاد من العدم بس ان تخيل الانسان في كذا اه وفي كذا اه وفي كذا وتوهم بقى الدنيا بدون الكلام ده ركز الإنسان فين السماء وفين الأرض وفين مش دي المرحلة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولذلك يتم التركيز على الإنسان فيما يخص الرحمن المنطقة اللي محتاجين ندوس فيها قوي في تعريف الطفل الربوبية قراءة عن الرحمن فيما يخص الربوبية وفيما يخص الربوبية كمان كمان الخلق بالذات الخلق بالذات طب والخلق ده خلق مين خلق الإنسان بالذات والربوبية المتعلقة بالإنسان دي إيه إيجاده وإعداده وإمداده آه طيب كده عرفنا بتاع اللي يخص ربنا القراءة اللي تخص ربنا في قراءة بقى تخص مين تخص الإنسان ده نفسه الإنسان ده مين مم. الإنسان ده بقى على مستوى إنسان الإيه الإيمان والوجدان اللي هو ان الانسان ده بقى كلكم ضال الا من هديته ده الانسان الايه الايمان حتى عن مصالح دنياه نروح لايه كلكم جائع الا من اطعمت اهو انسان الابدان كلكم عار الا من كسوته ده وده يبقى انسان الايمان والوجدان ما يخصه هل هو جزء منوع وانسان الابدان بقى سمعه وبصره وما يتعلق به والحاجات دي كلها دول دول يتم التركيز عليهم والتفكر فيهم لا شك لا شك تلك الآثار والمعلومات هيترتب عليه هيترتب عليه استثمار وواجبات هتفرق معانا جدا ولذلك نصيحة للآباء والأمهات مسألة الخلاقية دي مسألة عظيمة جدا جدا جدا جدا ونصيحة للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات الولوج في التعريف بالرب سبحانه وبحمده من هذه الزاوية من هذه الزاوية ونركز على ده اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إلى نهاية الآيات فقال يعني ولذلك نقول قد عرف الله ولقد عرف الله نفسه كرب بأنه الذي خلق وذلك في أول ما أرسله للبشرية من القرآن فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال, صلى وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم من الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هو بيعرف بنفسه سبحانه وحمده أنه الذي خلق وقال جل جلاله أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تمام وزمان احنا كده مركزين قوي على الايه على زاوية الخالقية طيب نروح بقى للمعنى الثاني يبقى حبيبي الله هو الذي خلق يعني أوجد من العدم الله, الخ... الله خالق كل شيء طيب نروح بعد كده بقى أن الله عز وجل هو الملك المالك الملك المالك الملك المالك سبحانه وبحمده ويمكن اقول لك الكلام ده بقى ده يعني هنستدعي الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة بتاعه الكبار المرة الماضية عشان ما نكررش الكلام بس احنا هنا بنقول ببساطة للطفل نقول له الله سبحانه يا أحبابي هو مالك الملك الذي يملكنا ويملك كل شيء يملكنا ويملك كل شيء أيوة عشان كده احنا بنقول ربنا له الملك الملك له الملك الملك اللي هو ملك ملك ايه ملك الجاه والسلطان الهيمنة وله الملك اللي هو ملكية التصرف والامتنان والإحسان آه فهو هو ملك مالك مليك مالك الملك سبحانه وبحمده جل جلاله قدس أسماء ونؤكد للطفل على انه على انه مالك خالق مالك آمر مالك خالق مش قلنا خالق من شوية أوجد مملوكاته من العدم يعني بقى مش ولذلك حتى لما يقولوا نوحد ربنا بالملك يقول طب ما في حد اسمه ملك ومش عارفه ايه بص على الملك ده بقى أوجد مملوكاته من العدم أبدا لو ما وجدش نفسه حتى ما وجدش حل الحاجات اللي حواليه من العدم آه يبقى الرب ملك ملك خالق ملك متصرف متصرف في ملكه سبحانه وبحمده بيده الملك هو على كل شيء قدير متصرف آمر آمر في ملكه مفيش حاجة اسمها ان ان ده ما لا يعني ما ينفعش لا فهو سبحانه وبحمده ملك خالق ملك متصرف زي قلنا ملك بلا تمليك ملك بلا تمليك مالك يملك سبحانه وبحمده فمالك الملك مالك الملك الملك هو مالك الملك ويملك الملك سبحانه وبحمده فالله سبحانه وبحمده ملك الأملاك ملك الملوك سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس أسماء فالرب هو المالك يعني يعني الأشياء دي كل ملك على كل ده الله وكل ده ملكه ومش بس ليه الملك والملك ده ليه الملك والملكوت يعني ملك ما ايه ما نراه دلوقتي وما لا نراه ملك الشهادة وملك الغيب ملك الدنيا وملك الآخرة مالك يوم الدين ملك اللي في الأرض والحاجات ملك الحاجات الصغيرة دي كده والحاجات الكبيرة الملكوت فعلوت ملك الصغير والكبير ملك ملكوت ملك الدنيا والآخرة ملك ملكوت ملك الشهادة والغيب ملك ملكوت الملكوت يطلق على الغيب يطلق على ملك الآخرة يطلق على الملك الكبير العظيم للملك والملك الملك والملكوت ملك مالك مليك مالك الملك الجلال والإكرام سبحانه وبحمده يعرف أن ربنا يملك كل شيء فقد حدثنا الله عن نفسه في سورة الناس فأخبرنا أنه ملك الناس وأخبرنا سبحانه أنه له وحده تمام التصرف في ملكه فوصف نفسه بأنه بيده الملك وهو على كل شيء قدير يأكد على دي وبأنه بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده واخبار شوفوا ركزوا في حاجه انا مش بس بعرف الولد بالمعلوم مش بعرفه ان ربنا ملك او ملك وخلاص بنركز على السمات المميزه يعني زي ما بنقول بنركز على ايه بنركز على الاثار ايوه وريه ايوه اثار الملك وكده ولذلك يعني مثلا من اثار الملك الواضحه جدا ان ربنا اللي يملك حد يملك يقول لي الشمس ما تطلعيش النهارده عشان الجو حر حد يقدر يقول لي مثلا المطر ما تنزل حد يقدر يقول لي البحر مش عارف ما تعمل ايه حدش يملك حاجه لا هو المالك سبحانه يملك كل شيء حد يقول انا عايز دمر الكره دي مش عاجباني حد يقول انا مش عارف مش عايز النجوم تطلع انا مش عارف ايه ما يملكوش حاجه لا يملك حتى من امر نفسه شيئا احنا قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا لما لما حتى كنا كنا بنقول اصلا ان الانسان نفسه نفسه 99.9 من عشرة من وظائفه الحيويه هي اثار القيوميه اثار وشواهد القيوميه انت النهارده انا لما باكل مثلا لما باكل حاجه بشرب حاجه انا ايه اللي املكه اراديا في الاكل والشرب يعني سبحان الله انك بس تفتح بقك فتاكل العمليه بقى بتتم ويخرجه ولا ما يخرجوش يعني بس يعني ده اقصى ما يمكنك انما بقى كل اللي بيحصل جوه مش عارف انت ما بتملكش منه اي حاجه ولا متحكم في اي حاجه الانسان ده كده يعني ما انت حتى ما تملكش قلبك اللي جوه ده انك تقول ايه عايز اوقفه اديله full stop وعايز اوقفه جاي شويه بقى لو وقفت شويه خلاص راح واوقفه بقى وارجعه تاني ما تعرفش فالله سبحانه وبحمده احنا عايزين نوريه اثار ملك الله شوف بقى كل الكلام ده ملك مين السماوات والارض اثار ملك الله سبحانه وبحمده سعه ملك الله الكرسي العرش فيعرف ملك ربنا يعرف ربنا ملك لو تمام تصرف يبقى شوف آثار الملك وكمان السمات المميزة للملك ليس كمثله ملك كمثله ملك سبحانه وبحمده تفرد مظاهر التفرد في الملك محتاج يشوفها ويعرفها ولذلك احنا حريصين نفهمه ان ربنا عز وجل له تمام التصرف في ملكه بيده ملكوت كل شيء واخبر سبحانه في صفحه 29 ان ملكه لم يملكه اياه احد وإنما هو سبحانه الذي خلق ذلك الملك كله وأوجده من العدم ودبر شؤونه فقال عن نفسه ركز بقى ركز أنا في الزمر خلق السماوات والأرض بالحق يكور خلق السماوات والأرض بالحق أوجد من العدم يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلق بعد بقى اللي في الأفاق ده بقى ها والسماوات والأرض بعد السماوات والأرض هو اللي هو بنسميه الأفاق روح الأنفس بقى خلقكم أنتم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها خلاص كده احنا خلصنا خش بقى على الايه على الانعام وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم نرجع لكم ده تاني في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك مش الملك له له الملك له وحده سبحانه وبحمده لا شريك له له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون يفهم كده شوف ربنا بقى بيقول لنا ايه ان هو مش هو هو مش ملك وخلاص لا ملك اوجد مملوكاته من العدم سبحانه وبحمده وامرنا صفحه 30 وامرنا ربنا ان نعلن ذلك للعالم كله بكل فخر واعتزاز زي ما امرنا ان نعلن للعالم كله انه سبحانه وبحمده خالق كل شيء وهو الواحد القهار أمرنا هنا أن نعلن للعالم كله أنه سبحانه وبحمده مش مجرد ملك مش مجرد مالك لا شوفوا كده قل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ابني محتاج يعرف الكلام ده عشان يعرف ازاي ان ربنا يعني قول للعالم كله كده اصدع بها في العالمين قولها بكل فخر واعتزاز ربك كده ربك ملك الملك يؤتي الملك من يشاء ينزع الملك لمن يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء بيده الخير هو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل يخرج الحي من الميت يخرج الحساب كنا كلامنا عن عن الايات دي تحديدا كده بتاعت ال عمران الايات العظيمه دي الايات القويه جدا والعظيمه جدا جدا فيما يخص الملك بالذات تصرف في الملك العزه اللي في الملك ما هو مش ملك وخلاص ملك بعزه مش ملك ذليل ولا ملك كثير ملك بعزه مالك الملك سبحانه وبحمده فده كده ما يخص الملك واحنا اتكلمنا عن الملك قبل كده بس برضه بنأكد ايه بنأكد عليه تمام فالشاهد هنا ان احنا احنا جاي بنتكلم عن ايه عن الربوبيه خلاص رب العالمين قلنا المعنى الاول انه الخالق خالق كل شيء وانه الملك المالك المليك ملك الملك سبحانه وبحمده له الملك والملك التامين الملك والملكوت يعني يعني ملك الغيب وملك الشهاده يعني ملك الصغير وملك الكبير يعني ملك الدنيا وملك الآخرة ملك يوم الدين وكلمنا عنها في الفتح المعنى الثالث أن الله هو المصلح والمربي والمدبر فاكرين لما قلنا إصلاح وجوه الإصلاح ده في تربية وتدبير وأكمل الإصلاح ده الرحمة إن الرحمة كمال الترفق والحنان مع كمال مع كمال الإكرام والإحسان قال وربك الأكرم فالرحمة دي ولذلك فاكرين لما كنا بنتكلم في الإيجاد والإعداد والإيه والإمداد حضور قضية الرحمة في الإيجاد والإعداد والإيه والإمداد وبناء عليه التدبير بقى والإصلاح حبيبي وأنت مفتكر بقى الرب اللي هو كل حاجة من العدم وكمان اللي هو يملك بالشكل ده ملك ملك مليك والمتصرف في ملكه وأوجد أملكاته من العدم سابهم كده خلاص تركهم سدى تركهم هملا لا يصلح شؤونهم يدبر شؤونهم يربيهم يعتنيهم يت... يعتني بهم يتعاهد الشيء ب... مرة بعد مرة حتى يصل به إلى صلاح وإصلاح ولذلك اللي في سورة الأعلى اقرأ باسم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وكلمنا عن مسألة الصح والتدبير دي لذلك نقول لابننا فقا فقد قال الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أهو إعداد والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الإمداد ده بعد الإعداد ده بقى م? الإمداد ورزقكم من الطيبات ولذلك المصلح المرب المدبر في باب الإعداد والإمداد ورزقكم من الطيبات أدي الإمداد ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين أهو نقول له حبيبي ده ربنا زي كان حريص جدا على الايات المباشره في انا والله قعدت فتره طويله جدا يعني تتبعت كل ما ما يخص الربوبيه في القران الكريم عشان احاول اتخير لابنائنا الكلام الصريح المباشر ده زي كما تلاحظون ما فيش معلومه مخترعينها ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وقال جل جلاله ان ربكم الله وفيه نقطه بس بس يا جماعه يعني حابب اكد عليها برضه عشان يبقى دي امانه امام الله برضه باكد تاني على ان حضرتك وإن كنت أنا بحاول أساعد حضرتك في الكلام ده بس برضو أنا أوصي برضو برضو بما أسميه وأؤكد عليه من القراءة الإثرائية السلام بقى لو أم بقى ولا معلمة هتدرس الكلام ده وكانت حاضرة معانا مثلا السلسلة تحدثني عنك سلام بقى لما تكون الأم دي عاملة ختم الدراية لكتاب الله سلام أو المعلمة دي السلام بقى أما على أقل التقديرات كل آية من الآيات دي قبل ما نتكلم مع الولد فيها نقرأ تفسيرها من تفسير السعدي والتفسير الميسر على أقل التقديرات طيب أنا العلم بلغت اللهم فشهد وقال جل جلاله إن ربكم الله من ربكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ولما قال فرعون لموسى صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون المجرم لموسى ال ال ال الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم لما قال له فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى دي بقى يعني أصلحه دبره ربه رحمه زي قلنا هنا طبعا ما جبناش الرحيم بس لما الولد هياخد معانا الرحيم نيجي راجعين بقى نقول فاكرين مش قلنا ان في حاجه اسمها التدبير من صفات ربنا حاجه اسمها الاصلاح هو بقى دي الايه دي الرحمه المعنى الرابع وهو ان الله هو المطاع السيد الامر ربنا هو المطاع اه يجي هنا ابني بقى يقول لي ماما هو ربنا مطاع ازاي آه يعني يقول طب ما فلان ده بيعصي ربنا هو مين ده في كون ربنا يعني برضه لازم ابتداء ابننا يعرف قدر ربنا ويعرف قدرنا احنا كبشر ده مهم قوي يعني هنا في اللحظه دي ضروري الكلام ده ازاي ربنا يقول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه يا الله قول له بص حبيبي ربنا عنده مخلوق اسمه العرش ومخلوق اسمه الكرسي وانت طبعا عارف ان في السماء وفي الارض والسماء دي مش سماء واحده دول سبع سماوات السبع سماوات دول السبع سماوات دول بلاش نبدا بالراحه نقول دلوقتي في عندنا مخلوق اسمه الارض عارف الارض اه عارف الارض عارف الارض يا ماما شفت الارض دي كبيره ازاي اه ماما كبيره قوي شوف احنا عايشين الحته شوف مثلا بقى محافظتنا كبيره ازاي شوف مثلا المدينه بتاعتنا كبيره ازاي شوف مثلا بلدنا كبيره ازاي شوف شوف العالم شوف اه كبيره يا ماما شفت البحر حبيبي انا شفت كبير ازاي شفت حتى في الف... اه شفته شفت الجبال كده كل دي كده كل دي كده دي اسمها الارض ارض واحده الارض دي بقى جواها جواها ايه الارض دي كوره جواها حاجات جواها حاجات كتير قوي ارض ورا ارض ورا ارض اه الارض دي الارض دي المفترض ان في ايه مش في كواكب تانية ده كوكب الارض في كوكب كذا وكوكب كذا الارض دي كوكب برضه يعني صغنون كده في كوكب اسمه المشتري وفي كوكب مش عارف اه اه في كواكب شوف النجوم اللي في السماء دي المهم السماء بقى في حاجه اسمها السماء السماء كل اللي احنا فيه ده كده اسمه سماء الدنيا بعض انا لسه ما بدأناش العد اصلا دي مش السماء الاولى دي سماء الدنيا في بقى سبع سماوات فوق السماء سماء وفوق السماء سماء وفوق السماء سماء كل سماء من دول مسيرة 500 عام 500 عام 500 عام شوف أبطأ حاجة تقطعها في قد إيه وأسرع حاجة تقطعها في قد إيه مسيرة 500 عام السماء الواحدة كده لو حاجة بقى سريعة قوي تقطعها في قد إيه لو حاجة بطيئة قوي تقطعها في قد إيه مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام كل ده صحت بين النصوص بعضها موقوف له حكم الرفع لأنه ليس من قبيل ما يقال بالرأي بروح عن الصحابة يعني فصح إسناده للصحابي فبيقولوا يصح إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن الصحابي ما هيقولش الكلام ده برأيه يعني دي, دي ده, ده عالم غيب هما سبع سماوات بين كل سماء وسماء كل سماء هي سمكها مسيرة 500 عام بين كل سماء وسماء ماشي مسافة مسيرة 500 عام والسماوات دي كلها فوق السماوات دي في حاجة اسمها بحر الماء بحر الماء ده حاجة كبيرة جدا جدا كان عرشه على الماء فوق بحر الماء ده بقى فوق بحر الماء في اتنين تاني من المخلوقات في مخلوق اسمه الكرسي ومخلوق أكبر منه اسمه العرش بص حبيبي بقى أنا عايز أكلمك عن الأحجام عايز أكلمك عن الأحجام السماوات السبع دي كلها والأرض في الكرسي اللي هو مخلوق مخلوقات الله في بعض العلماء بيقول ان هو موضع قدم الرب والمهم للطفل كفايه نقول انه مخلوق من مخلوقات الله لان في علماء بيقولوا اصلا لا يصحح اسناد دي المهم هو مخلوق من مخلوقات الله مخلوق موجود في فوق السماء هناك فوق جزء من العرش جزء من العرش اسمه الكرسي الكرسي ده بقى حجمه قد ايه زي حجم صحراء كبيره طب والسماء والارض حجمها قد ايه كحلقه في الصحراء دي يا الله شفت شفت الصحراء الكبيره دي الصحراء الكبيره صحراء تقف في صحراء كده تبص كده مش جايب اخر كده مش جايب اخر كده مش جايب اخر وتمشي الصحراء الكبيره دي فيها حلقه كده حلقه خليها كده حلقه كبيره خالص كده محطوطه الحلقه دي الحلقه دي هي حجمها ايه بالنسبه للصحراء دي ولا اي حاجه يا ماما طيب الكرسي ده بقى حجمه ايه بالنسبة للعرش الكرسي ده بالنسبة للعرش زي الحلقة دي بالنسبة للفلاة يا الله يعني فلاة كبيرة أوي أوي وفيها كرسي والفلاة الكبيرة دي عاملة كأنها حلقة عذرا فلاة كبيرة وفيها حلقة الفلاة الكبيرة دي كأنها الكرسي الكرسي ده بقى كله اللي هي الفلاة الكبيرة دي جوه الفلاة اللي أكبر منها زي حلقة في فلاة يا الله ايه ده معقوله والله اكبر اذا انا مين في كل ربنا مش هقول انا مين في يعني مش هقول لك انا مين في كل ربنا بقى على الحاجات دي اللي, ب... اللي ممكن تقول لي يا ماما طب بس انا ما شفتهاش خلاص يا سيدي اطلع في الطياره كده فوق مش في حاجه اسمها طياره بنشوفها بيحصل عندنا وبص على عليا انا من تحت شوفني شوفني قد ايه ولا اي حاجه احنا مين بقى في كل ربنا احنا ولا اي حاجه ضروري الولد يعرف قدره ضروري يعرف ان مخلوقات الله اذن لي ان احدث عن ديك من حملات العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير سبعمائة عام يا الله يعرف عظمة مخلوقات الله سبحانه وبحمده يعرف هو مين وهو إيه في كل ربنا وإحنا مين في كل ربنا ضروري الولد يعرف الكلام ده أعرف السماء والأرض وأنا مين ولذلك الولد ده بقى لما يتقال له ايه ده في بلد كامله في دوله كذا كلهم كفار مثلا يعني يقول له ده مش عارف دوله الهند دي فيها مش عارف يجي مليار واحد كفار ايه يعني مليار مليار مليار مش نمله ولا حاجه ترى بعين مجرده ولا حاجه بالنسبه لربنا ربنا بقى مطاع يعني مطاع يبقى دي لازم تت... لازم تتاسس الاول بعدين نيجي نقول بقى شوف ربنا بيقول ايه بيقول فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها مهم ربنا يقول ايه فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين السماوات والارض دي كلها طائعه لله مسخره مسيره الشمس دي مسخرة لله تسجد تحت العرش كل ده مسخر بأمره سبحانه وبحمده البحار الأنهار الأشجار الجبال الأودية كل ده مسخر بحمد الله فربنا مطاع فهمنا بقى هي مطاع مطاع طب مش معنى الإنسان يا ماما مش بيطيع ربنا لأن ربنا ترك له اختيار ترك له اختيار وهو جهول متصور ان هو كده دنيته تمام زي الفل قال ترك له الاختيار ولو شاء ربنا لاجبره لكن ربنا ترك للاختيار بس ربنا مطاع مطاع وهل يضر ربنا ان في بعض الناس ما تعرفش قدره او قصرت في حقه او جحدت نعمته لا طب ما عادي ممكن بابا يكون كويس جدا وعمل كل حاجه بس يطلع عندك أخ كده مش كويس ممكن يكون عندكم مثلا في المدرسة مدرس كويس خالص وبعض الأولاد يعملوا معاملة مش كويسة أو مش محترمين أو ما يعرفوش قدر ولا فضله ده ما ينقص من قدر ربنا حاجة فربنا هو مطاع سيد سيد يعني له السؤدد والشرف والكرامة زي ما قلنا قبل كده له العزة والعظمة العزة بما فيها وهتيجي معانا بعد كده العزة بما فيها من قوة وغلبة ومنعة وما فيها من تفرد وسمو ورفعة العظمة العظيم العزة والعظمة السؤدد نفسره بالعزة والعظمة مطاع آمر ولذلك جبنا الأمر هنا بقى رغم الأمر موجود في في الملك بس جبناه هنا عشان إيه؟ عشان ربنا ليه أمر في حاجة اسمها الأمر الكوني والأمر الشرعي يعني ايه ماما امر كوني وامر شرعي ده الامر الكوني يا حبيبي خلينا في الشرع الاول الامر الشرعي ده اللي هو زي ايه ان ربنا امرنا نصلي وامرنا ان احنا نبر ابائنا وامهاتنا فالامر الشرعي ده هو امر هو وصايا كانها نصائح ربنا وصانا نصح لنا بس ربنا عز وجل جعل لنا الاختيار في ان احنا نستجيب او ما نستجيبش فلذلك ده اسمه امر تخيير على التخيير تعمله ما ده اسمه الامر الشرعي اه اللي جه في الشريعه اه اه فهمت يا ماما عشان كده في ناس بتعصي لان ربنا جعل للانسان الاختيار في امر تاني بقى اسمه امر الايه امر التسيير اه الكون ده مسير وامور مسيره سنن امر التسخير مسخر الشمس ومسخر القمر ومسخر الس... ال... الانهار ومسخر البحار اه امر التسيير امر التسخير امر التيسير بييسر شؤون الناس كل ده مفيش حاجه اسمها حد يقول انا ما هعملش ولا كلام ده كله كل ده كل ده كل ده في يعني خاضع لامر الله سبحانه وبحمده امر التسيير وامر التسخير وامر التيسير وامر التقدير كل حاجه مقدره بأمره سبحانه وتعالى زي ما بيقول بيحصل بالضبط وأمر التدبير كل حاجة مدبرة مصممة معمولة على أكمل وجه وأكمل صورة آه ولذلك ربك عرفت بقى يعني ربك مطاع ربك الأمر يعني ما تتخيلش بقى أن ربنا أوجد المخلوقات والكون ده من العدم وتركه لا خالق أوجد من العدم لا لا ده هو إيه وإن حد تاني لا هو ملك الملوك ملك الملك سبحانه وبحمده مش بس كده كمان ده بيصلح شؤونهم وبيربيهم وبي... وبيدبر شؤون مش بس كده كمان ده هو هو السيد المطاع الآمر جل جلاله تقدس أسماءه ولذلك بنقول هنا آية الأعراف فقال تعالى إن ربكم بعد ما نقول الكلام ده بقى كله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ولو فاكر بقى لما قلنا العرش آه, آه خلق السماوات والأرض كلها في ست أيام ثم استوى على العرش العرش فاكر العرش آه فاكر العرش يا مام تمام فاكر احنا لما اتكلمنا على وسع كرسيه السماوات والأرض آه آه آه ما هي دي الآية دي بتقول كده إن الكرسي ده واسع السماوات والأرض يعني أوسع بكتير من السماوات والأرض آه ولا يعود حفظهما أيوة آه ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار شوف الليل ده بقى كده ربنا بيغشي بالنهار والنهار يغشي بالليل يطلبه حثيثا والشمس والقمر كل حاجة ماشية بترتيب ونظام مش قلنا في أمر الايه التسيير ها آه مش قلنا في امر التسخير مسخر اهو مش في امر التيسير امور ميسره ماشي مش قلنا في امر التقدير امور مقدره مش في امر التدبير اه يغشي الليل النهار يطلبه يعني شوف ربنا فين فين سبحانه وبحمده استوى على العرش وبعد كده ايه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره كل حاجه مسخره بامر الله الا له الخلق والامر اوجد كل ده من العدم وأمره نافذ فيه أمر التسيير وأمر التسخير وأمر التيسير وأمر التقدير وأمر التدبير تبارك الله رب العالمين شفت بقى حبيبي من ربنا شفت بقى من ربنا اه فده ضروري ان الطفل يعرف إيه الكلام ده ويفهم الكلام ده مش يبقى مجرد كلام وخلاص لا لا ده, ده ضروري ان هو يستشعره زي ما قلنا يعرف المعلومات والاثار ونركز قوي على فكره السمات المميزة مظاهر التفرد الشواهد الوحدانية انه يفهم ان ليس كمثله خالق ليس كمثله ملك ليس كمثله مصلح مربي مدبر ليس كمثله مطاع ليس كمثله سيد سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست اسماؤه تمام كده ده كده معنى رب يقول لي يعني يا ماما رب نقول له ده معنى رب حبيبي اهو اه طيب يعني ايه بقى يا ماما رب العالمين طبعا انا دي دي, دي يمكن احنا قلنا وصينا بمحاضره اثرائيه تخص معنى الرب على مستوى الدرايه اللي بنسميه الاسماء الحسنى درايه وصينا بمحاضره برضو تاني على مستوى رب العالمين انا شرحت رب العالمين دي في ايه في ثلاث اربع محاضرات ورا بعض كده على الاقل المحاضره الاولى منها اللي نعرف فيها معنى رب العالمين ماشي لكن احنا بالنسبه للطفل مش هنخش في العالم والعوالم ومش عارف ايه والقصه دي كلها لا، يكفي بس ان هو يعرف انه رب العالمين دي ده زي رب كل شيء كده يعني خلاص لكن هنا هنقول له ولن نجد شرحا لمعنى رب العالمين كذلك الذي جاء في القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى يعني احنا هنقول له تعريف سيدنا إبراهيم وتعريف سيدنا موسى رب العالمين سيدنا إبراهيم قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون عارفين واخدين بالكم انتم كنتم تعبدوه أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين من هو رب العالمين اسمع بقى يا حبيبي ربنا آه، آه، بيقول لنا سيدنا ابراهيم عرف بربنا ازاي برب العالمين ازاي الذي خلقني اوجدني من العدم مش اوجدني من العدم وتركني لا الايجاد اهو مم. فهو يهدين الاعداد والامداد ال- الاعداد فهو يهدين اعدي لي كل حاجه خلقني وبيهديني لمصالح دنياي ومصالح ديني والذي هو يطعمني ويسقين طعام والسقي ده جاي منين وإذا مرضت فهو يشفين وليت نرجع لشرح الآيات دي في حدثني عنك وإذا مرضت فهو يشفين مين اللي بيطعمنا مين اللي بيسقينا ولذلك احنا بناكل ونشرب ونقول شكرا يا ماما وجزاكم الله خيرا يا بابا وازاي بننسى بقى نحمد ربنا وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وبحمده لما بنمرض مش الدكتور هو اللي بيشفينا بيشفينا الله وده رب العالمين والذي يميتني ثم يحيين خلق الموت والحياة سبحانه وبحمده هو اللي بيموت انت كل يوم بتموت وبتحيا بتنام وتقوم تنام وتقوم النوم ده موت صغر والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وكمان بيغفر لي فيهديني لمصالح دنياي ومصالح ديني لمصالح الأبدان ومصالح الوجدان والإيمان و- و- وده وده دي م- دي معاني مهمه ومعاني خطيره واكدنا عليها ده تعريف سيدنا ابراهيم بالرب ينبغي ان احنا نقف مع اولادنا فيه طيب تعريف سيدنا بقى آه، موسى بالرب برب العالمين رب العالمين تحديدا لما فرعون قال له وما رب العالمين سيدنا موسى عرف رب العالمين بثلاثة جمل بثلاثة جمل أو بثلاث جمل الأولى رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات فاكر السماء اللي كلمنا عنها آه والأرض آه وما بينهما آه ربهم ربهم يعني إيه؟ يعني خالقهم من العدم ملك المالك أيوه أيوه أيوه المدبر أيوه الآمر آه تمام طيب دي كده ال- ال- الآفاق الجملة الثانية ربكم ورب آبائكم الأولين رب الناس ورب السماوات والأرض لا رب الناس ربكم ورب آبائكم الأولين خلقكم من العدم هنا بقى نستدعي المعاني اللي احنا بنقولها الأربعة الملك المالك والمدبر والآمر أو السيد المطاع مم، رب المشرق والمغرب وما بينهما شوف المشرق والمغرب المشرق ده ايه والمغرب ده إيه؟ وما بينهما يبقى رب كل شيء سبحانه وبحمده وطبعا دي هنية زي ما قلنا كده هنراجع الحته اللي هي كانت في المحاضره ون- ون- ونشير اليها طيب يبقى احنا بعد ما بنعرف مين هو رب العالمين عرفنا معنى رب وعرفنا يعني إيه العالمين بعد كده النقطه الثالثه عندنا بتكون ليس كمثله رب اه عشان كده انا بقول انا مش مهم مش فكره ان انا بس اعرف الولاد ان هو رب وخلاص سبحانه وبحمده لا ولذلك بنقول له إيه؟ ربنا سبحانه وبحمده متفرد في ربوبيته وليس كمثله رب فعلا فهو سبحانه رب العالمين ورب كل شيء وربوبيته سبحانه اكمل واجمل ما تكون خلقا وملكا وتدبيرا واصلاحا ورزقا وتربيه واحسانا ورفقا ربوبيه الرب سبحانه بحمده اكمل واجمل ما تكون خلقا وملكا خلق ايجاد من عدم وملكا تدبيرا واصلاحا ورزقا يعني الرزق انه ممكن يدخل في تدبير وتربيه واحسانا ورفقا زي ما قلنا قبل كده بعد ال ال الرحمه والنعمه وبعد العزه والعظمه بعد الرحمه والنعمه بما فيه من او ما يقدحه في ال- ما يقدح زناده في القلب من من محبه من شوق ومحبه ورجاء ورغبه والتاني اللي هو العزه والعظمه وما يقدح في القلب من خشيه ورهبه طيب وزي ما قلنا ان ربوبية ربنا متميزة صفحة 36 وتتميز ربوبية الله سبحانه وبحمده بأنها ربوبية مع رحمة أكمل وأجمل وأشمل ما تكون حنانا وإحسانا فقد وصف الله نفسه بأنه رب رحيم سلام قولا من رب رحيم ووصف نفسه بقوله رب, رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وجمع الله بينهما في سورة الفاتحة فوصف نفسه بأنه رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم دي مهمة احنا نيجي نتكلم بعد على طول هنتكلم عن الرحمة بس نقول ده مش رب خلاص عشان كده أول معنى أول معنى في الاقتران بالربوبية الرحمة برضه مش من عندنا رب العالمين الرحمن الرحيم نقول احنا لنا لنا حديث خاص عن الرحمة بس ربنا مش رب خلاص لا ده مع الكلام ده بقى في الحنان والإحسان وتتميز ربوبية الله سبحانه وبحمده بأنها ربوبية مع مغفرة باهرة فقد وصف الله نفسه بأنه رب غفور يا مع الربوبية والعظمة دي آه غفور غفور يغفر الكثير من الزلل زي ما قلنا اللي هو الستر مع الصيانة أو الستر الذي للصيانة وتتميز ربوبية الله سبحانه بحمده بأنها ربوبية مع عزة قاهرة قوة يبقى مغفرة باهرة وعزة قاهرة قوة ومنعة وتفرد ورفعة قلنا قوة وغلبة ومنعة وتفرد وسمو ورفعة فقد وصف الله نفسه بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ولذلك احنا أكدنا على المغفرة وأكدنا على العزة وعلى الرحمة بس واللي طبعا فيه السمات المميزة أكتر من كده طيب دي قلنا احنا لما بنتكلم عن السمات المميزة بنقول في ايه في, في الاسم نفسه وقلنا في النطاقات الزمنية والمكانية والإنسانية والميدانية وفي الاقترانات الاقترانات اقتران الاسم بغيره دي الأكثر حاجات تبرز السمات المميزة النقطة الرابعة والأخيرة في الكلام عن الربوبية وآخر حاجة معانا النهاردة إن شاء الله هي طب احنا ليه بقى بن... مش... كده طب احنا بنعرفه بالرب تعريف عام كده ك... يبدو كما لو كان تعريف عام حقيقة فعلا ويبدو كما لو كان تعريف عام تعريف الخاص بقى هنا القرآن من آثار ومظاهر ربوبية الله وتودده لنا ازاي بقى القرآن من آثار الربوبية الله سبحانه يا أحبابي هو ربنا ورب كل شيء الذي يعتني بنا ويرعانا ويدبر لنا أمورنا ويقوم على شؤوننا ولقد عرف الله نفسه كرب بأنه الأكرم الذي علم يا الله يبقى من أوائل ما أراد الله لنا أن نعرفه من مظاهر ربوبيته أنه الأكرم الذي علم الأكرم الذي علم وذلك في أول ما أرسله, أرسله للبشرية من القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولنا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فربنا يا أحبابي هو الودود فليس هناك أحد يحبنا ويتودد إلينا ويحرص على ما ينفعنا ويرعانا ويعتني بنا مثله سبحانه وتعالى كل تلك الأشياء الجميلة في حياتنا من عنده سبحانه وبحمده ولما تكون هناك أشياء تضرنا ونطلب منه سبحانه أن يدفعها عنا لا يخذلنا أبدا قال ربنا عن نفسه يا أحبابي وما بكم من نعمة فمن الله منه وحده سبحانه وبحمده ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وأخبر سبح... وأخبرنا سبحانه أنه من تو... هنا بنحب نأكد على معنى الوداد والتودد تودد الربية وأخبرنا سبحانه أنه من تودده إلينا ورعايته لنا إرساله القرآن لنا قال عن القرآن تنزيل من رب العالمين وقال أيضا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وأخبرنا سبحانه أن إرسال القرآن لنا من أعظم نعمه سبحانه علينا وأوصانا أن نذكرها ولا ننساها وأن نشكره سبحانه وتعالى عليها فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به لذا فإننا يا أحبابي لابد أن نطيعه ونستجيب له سبحانه وبحمده لو وصانا بوصيه أو أمرنا بخير أو نهانا عن شر لأنه يحبنا ويتودد إلينا ويريدنا الخير آه هو هنا موطن الشاهد هو بقى اللي نختم بيه النهاردة, النهاردة إن شاء الله موطن الشاهد بقى إيه إن ربنا لما اتكلم عن القرآن قال إيه قال تنزيل من رب العالمين وقال في سورة السجدة قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ابننا بعد ما يكون عرف الرب وعرف رب العالمين بالشكل ده ويعرف ان الرب ده او رب العالمين هذا سبحانه وبحمده ارسل الينا رساله ارسل الينا كتابا اوصانا وصايا الولد هيبقى تعظيمه ليها ازاي اقباله عليها ازاي اهتمامه بها ازاي قيامه بحقوقها ازاي هيبقى عنده الشوق والمحبة وعنده الرجاء والرغبة وعنده برضه الخوف والرهبة هيدرك النعمة والرحمة وهيدرك العزة والعظمة هيكون كفيل بأن هو يحركه في رغبة في أنه يستفيد بقى بال- بالكتاب ده بقى وما فيه ها ورهبة بقى نسأل الله العافية و- وال- ورهبة رهبة من أنه هو لا يفرط في الكلام ده ويخسره الله رب العالمين فتعظيم ابننا لرسالة ربنا مرتبط ارتباط كبير جدا جدا جدا بمعرفته بالله رب العالمين سبحانه وبحمده ولذلك بنقول له ان ارسال القران ده وانزاله ودي كانت حلقتين ثلاثه اتكلمنا فيهم برضه في حدثني عنك عن ان من اعظم مظاهر الربوبيه ارسال القران وانزاله لينا ممكن تبقوا ترجعوا لهم ان القران ده من الربوبيه فعلا فعلا يعني من- من تدبير الله لنا واصلاحه لشؤوننا ورعايته لنا انه انزل القران حقيقه م? يعني ان فعلا هنشوف هنشوف فعلا فعلا ان الرب سبحانه وبحمده لو ما كانش ارسل لنا قران كان يبقى حياتنا شكلها عامل ازاي ربنا يكفي بس انه ارسل في القران ده المعلومات دي عنه كناش هنعرف المعلومات دي عن الله سبحانه وبحمده ارسل لنا الرب بقى سبحانه وبحمده اللي هو بقى يعلم ولا نعلم ويقدر ولا نقدر سبحانه وبحمده الرب الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم شوف بقى من مظاهر اكرام الله سبحانه وبحمده لنا وربوبيته وتودده لنا سبحانه وبحمده احنا نستاهل او نستحق ان ربنا يرسل لنا رساله يبعث لنا كتاب يعتني بنا ويرعانا بالشكل ده ما نستحقش ولذلك هذه القضيه بقى اهو ان ربنا لما لما قال لنا القران ده منين نازل منين من عند مين قال تنزيل من رب العالمين وقال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كفايه بس انك تعرف ان الكتاب ده من رب العالمين زي ما كنا بنقول في في دنيا البشر كفايه ان نعرف ان الكتاب ده مثلا مؤلفه فلان او جاي من عند فلان بس خلاص ده بالنسبه لي م- يعني هي هي ايه هيكفيني كلام كتير قوي ده بالنسبه لي هيخلص حاجات كتير قوي قوي احنا نفسنا لو ادركنا دي لو ادركنا ان القران ده تنزيل من رب العالمين ان الكتاب ده تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لو لو عرفنا دي بس كده ده هيخلص معانا كلام كتير قوي هيخلص مع ابني كلام كتير قوي ابني هيدرك قد ايه هو محتاج الكتاب ده هي... هي... هيقدر الكتاب ده يقدر الكتاب هذا حق قدره يدرك عظمة هذا الكتاب لو عرف بس انه من رب العالمين لذلك كلم كلمت عن المسألة دي في الحلقة اللي فاتت قلت هيفرق قوي قوي قوي ان ابني يعرف الكتاب ده من الذي ارسله هيفرق في اقباله ليه في عنايته بيه هيعرف ان رب العالمين لما يرسل لي كتاب يبقى مش معقول اكون كل وجبه تجاهه ان اقرا اقرا اقرا اقرا هيفرق قوي في قيامه بحقوقه هيفرق قوي في هجرانه ليه واقباله عليه هيفرق قوي قوي في تطبيقه ليه في حرصه عليه هيفرق قوي هيعرف ان الرب رب العالمين مش معقول ينزل لي كلام يكون كل علاقتي بيه كذا ولا اهجره بالشكل ده ولا اؤثر عليه غيره في كلام كتير هيخلص قناعته بيها تزداد اقباله عليها يزداد ولذلك قلنا احنا بقى عشان كده قلنا ان ايه ان مجموعه المعلومات الخاصه اللي هي فيها ست الزوايا دول كنا النهارده مع زاويه الربوبيه زاويه الربوبيه شفنا بقى ان لما الولد يعرف ان الرب ويعرف رب العالمين ونيجي في الاخير ناكد على ايه يبقى هو يعرف الرب ك- كمظاهر واثار ويعرف السمات المميزه لربوبيته سبحانه والحمد لله سكن فيه رب واحنا نيجي نقول له بقى كمان ده ربنا هو نفسه اللي قال لنا ان الكتاب ده تنزيل من رب العالمين فكأني بشرح مين بقى رب العالمين ولذلك قلنا دي زوايا خاصة ده هيكون كفيل بإذن الله بإذن الله إن هو لا ي- ي- عنايته بالقرآن هتختلف آه، إقباله عليها يختلف سيكون أكمل حالا طب يا ترى إيه الزاوية التانية آه، ال- ال- دي دي هنتعرف عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة لكن إحنا أكدنا على نقطة مهمة أوي هنا في الربوبية إدراك الولد إن لبعد النعمة اللي في القرآن بعد النعمة واذكروا نعمة الله عليكم نعم عظيمة تستحق ان احنا ان احنا نذكرها قلبيا ونذكرها قوليا ونذكرها عمليا نذكرها قلبيا ما ننساهاش ونذكرها قوليا نثني على الله بها نحدث بها ونذكرها عمليا نحسن استثمارها وما نفرطش فيها نذكرها ولا نك... ولا ننساها نشكرها ولا نكفرها نذكرها لو احنا فعلا دايما نقول الفكر يجيب الذكر يجيب الشكر لما الانسان يتفكر فعلا في النعمه دي واذكروا نعمه الله عليكم نعمه ايه النعمه وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به نعمه من الله سبحانه وبحمده نعمه كبيره قوي الوحي ده نعمه من اعظم النعم اه نعمه الولد عايزه هنا يدرك بعد النعمه اللي في القران الكريم انه نعمه اعظم من نعمه السمع والبصر وال... والانهار والبحار وال آه يدرك ان القران نعمه اعظم من كل النعم دي ولذلك بقى بنيجي بنوصي الولد كده في الاخر وصيه نقول له ايه؟ نقول له بقى لابد ان طالما عرفنا ربنا كده لابد ان نطيعه ونستجيب له سبحانه وبحمده لو وصانا بوصيه ولذلك معرفه بالربوبيه هتفرق معاه بقى في ايه؟ في استجابته اللي ربنا وصى بيه في القران الكريم، انتفاعه بمحتوى القران الكريم. يبقى حبيبي طالما عرفت بقى ان هو من رب العالمين يبقى اه لا بقى يبقى نطيعه ونستجيب له لو وصانا بوصيه او امرنا بخير او نهانا عن شر، ليه؟ لانه يحبنا ويتودد لنا. حد يقول لي الزاويه دي مهمه اه اهم زاويه محتاجين اهم زاويه محتاجين ندخل على اولادنا من خلالها فيما يخص الله زاويه المحبه الاطفال بطبيعتهم لما يعرف ان حد بيحبه بيحبه حتى للاسف حتى لو اللي اللي اللي زعم انه بيحبه ده حد مش كويس الولد فعلا بيحبه انا عايز ابني يعرف قد ايه ربنا بيحبه أوجده من العدم ملك مالك يدبر شأنه يعني سخر له السماء والأرض ركزوا على اللقطة دي أرسل له كتاب أنزل له كتاب عظيم بيوصيه بينصحه بيحبه ولذلك هيفرق هنا بقى ان احنا نراجع اللي حصل في قصه لبيب ومش عارف وان والده كان بيحبه ازاي شوف بقى ربنا بيحبنا اكتر من ابائنا وامهاتنا يحبنا فنبدا من هنا فكره المحبه اللي ان شاء الله ان شاء الله تكتمل مع الرحمه اللي جايه الربوبية عشان تقدح في القلب زناد المحبة عايزه يحس بوداد ربنا بنعمة ربنا علينا عشان يعرف ان الرب اللي بيحبنا وبيتود الينا كده ويريدنا الخير ما يستقيمش ان احنا نقصر في حقه وما يستقيمش ان احنا ننساه نغفل عنه ما ينبغي ان يكون الامر كذلك فنركز على البعد ده تركيز كبير جدا جدا جدا لما الولد يعرف قد ربنا بيحبه وان ده امر خاص بيه واعتنى بيه لا شك ان ده هيفرق معانا نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان